أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من أسئلة عن الإيمان مع ضيفنا الكريم القمص زكريا بطرس أهلا وسهلا أهلا بك آه، انتهينا أو أنهينا حديثنا في الحلقة الماضية عن الحرب والسلم وفي هذه الحلقة نتكلم عن علاقة الزواج علاقة الرجل بالمرأة في الإسلام وفي المسيحية أيضا قال السيد المسيح عليه السلام ليكن لكل واحد امرأته لأنه من البدء خلقهما ذكرا وأنثى آه، في الجعبة الكثير من الأسئلة على هذا الموضوع ما هي علاقة الرجل بالمرأة الزوج بالزوجة آه، ما هي آه، ال- ال- ال- المراجع الإسلامية التي نست- تستطيع أن تشاركها معنا عن آه، مواقف الرسول وإن كان في أحاديث أو تعليم تختص في هذا الأمر
أمين تفضل بس في البداية آه، أحب أصحح جملة صغيرة تفضل تسمح لي تفضل المسيح له المجد أمين
آه، ف بالنسبة للزواج سيد المسيح قال كده ليكن لكل واحد امرأته ولكل امرأة رجلها نعم لأنه من البدء خلقهما ذكرا وأنثى نعم
وقدس هذه العلاقة ففي رسالة أفسس مكتوب هذا السر عظيم نعم
ومكتوب أيضا ليكن الزواج مقدسا والمضجع غير نجس فده تقديس الزواج سر مقدس في المسيحية لأنه ارتباط بين اتنين فقط نعم حتى في الطلاق لا يطلقوا سمعتم انه قيل للقد... في القدماء اعطي كتاب طلاق ان اردت ان تطلق امراتك لكن السيد المسيح قال لهم ايه من طلق امراته الا لعله الزنا يجعلها تزني مهم.
ومن تزوج بمطلقه يزني مم.
علاقه مقدسه نعم.
لا تنفصل وقال كده ما يجمعه الله لا يفرقه لا الإنسان.
يفرقه انسان نعم فقداسة العلاقة الزوجية هذا من ناحية في المسيحية نبص بقى الناحية الإسلامية آه، معروف طبعا في الآية القرآنية اللي بتقول آه، تزوجوا أنا مش عايز أقول اللفظ يعني سامحني عشان خاطر 100% موجود قدام الكاميرا في ال- قصدي قدام التلفزيونات آه، عائلات وشبان وشبان وشابات فما بحبش أقول الكلمة دي شوية لكن كلمة الزواج يعني مثنى وثلاث ورباع وفوق كل ده ما ملكت ايمانكم يعني اي واحده تقدر انك انت تسبيها وتاخدها وده بقى ملوش حدود يعني ملوش عدد وعلاوه على ذلك في زواج ال- المتعه اللي كانوا بيعملوه هم على سفر في, مهم.
في حج في حم- مع- معارك فيتزوج الواحده ويديها اجرتها على الوقت اللي يقضيه وياها والاحاديث موجوده انه استمتع رسول الله واستمتعنا معه وايضا كان ساريا في عهد ابو بكر وبدايه عهد عمر لكن يعني عمر في لا.
أي مراجع كتابية لهذا الكلام الاحاديث نعم.
صحيح البخاري في صحيح البخاري صحيح البخاري مهم.
آه، ال- ال- الحقيقة اللي هي عايزة تتناقش من واقع المراجع الإسلامية قضية ما هو على رأي المثل يقول لك إيه الناس على دين ملوكهم مهم.
أو على دين أنبيائهم بالأولى يعني نعم ففي مرجع في دروس قرآنية الجزء الثاني صفحة 832 سجل عمر ابن عفرة ما ذاع عن النبي عن النبي في زمانه مهم.
قال قالوا ما لمحمد شغل إلا التزوج لأن بلغ عدد زوجات النبي محمد الزوجات اللي دخل بهن في وقت واحد مجموعهم تسعة مهم.
في حين أنه كان قال مثنى وثلاث ورباع للناس مهم.
لكن بالنسبة للنبي زي ما بيقولوا المفسرين والشراح أن له امتياز خاص بتاع النبوة مهم.
فيبقى متميز انه ياخد تسعه وفوق التسعة كان فيه سب... آه، سريات زي مريم القبطية وإلى آخره وفوق ده كله نساء أخر وهبن أنفسهم أنفسهن للرسول مهم.
زي ميمونة وفوق ده كله عقد على نساء ولم يدخل بهن وخطب نساء ولم يدخل بهن وبلغ العدد حصرا من واقع المراجع اللي انا عملتها بنفسي مهم.
لحد ما وصلت اليه دلوقتي يعني 66 امراه على ذمه محمد منهم الزوجات الشرعيات مهم.
منهم آه، الس- السرايا منهم آه، اللي اتجوزهم آه، اللي عقد عليهم ما دخلش عليهم ومنهم اللي خطبهم ومنهم اللي وهبنا آه، نفسهن لهم خدت بالك فعمر ابن عفرة كتب الأذيع عن الرسول في هذا المرجع الإسلامي ما لمحمد شغل إلا التزوج وكان ده مدعاه أن يذكر الإمام البخاري في صحيحه مرات كثيرة ما كان يردده البعض قائلين إن محمدا ليس له هم إلا برضو الكلمة اللي أنا ما بحبش أراها أقولها يعني اللي هي معناها الزواج يعني مهم.
ده كتاب السيوطي المجلد الثالث صفحة 377 والحديث النبوي المذكور اللي قال فيه النبي حبب إلي ثلاث النساء والطيب والطعام
أين يوجد هذا الحديث؟
صحيح البخاري في صحيح البخاري في أيضا صحيح البخاري موجود يعني موجود.
ويمكن الاطلاع عليه كل انسان يقدر يطلع عليه ويطلعه من ال- النت يعني يجيب الاحاديث مهم.
ويحط search او ابحث يحط في هذه الكلمه حب بلي او النساء او اي حته وبعدين هيجي له ال search كامل من جميع كتب الاحاديث مهم.
آه، ولهذا يعني كانت له قصص زواج متعدده مهم.
وكل قصة أنا بعتقد إنها يعني بت- قصة فريدة يعني نعم آه، قصة غريبة تحب تعرف آه، وتقدم للشاهدين حاجة مشاهدين حاجة نعم أعطينا أمثلة عن هذا الأمر الشائع والمعروف جدا ومن مهم.
كتب الأحاديث والسيرة النبوية مهم.
آه، زواجه هو طبعا الأول تزوج من خديجة قعد 25 سنة مهم.
مع خديجة نعم لم يتزوج فوقها
طيب فده كان شيء رائع نعم
بعد ما مات خديجة تزوج صبية عندها ست سنوات
لم يتزوجها إلا في التاسعة
ماشي ماشي ماشي حاضر كتب عليها في السادسة أها.
ودخل بها في التاسعة وكتب عليها أي تزوجها مم.
ومن سن ستة لسن تسعة كان ما هو زي ما مذكور في كتب السيرة وال... كان بيمارس معاها حاجة أنا ما أقدرش إن أنا أذكرها يعني مم.
يعني ما اسمح لي يعني ان انا ما اقدرش اسمح نعم.
يعني يرجع اليها في مم.
الكتب وهيقروها هي كانت ايه ذكره قبيح على كل حال يعني يعني.
آه، ص- صعب ان احنا في قلب ال- الم- يعني العائلات والاسر الالفاظ دي تتقال يعني يمكن موجوده في الكتب واللي عايز يقرا يقرا يشوفها يعني يمكن بس مش أكيد موجود لا موجوده مليون آه، المية موجودة نعم آه.
اه ده موجوده في صحيح البخاري هي أنت- نفسها قالت أنت قلت يمكن.
وف- لا يمكن يشوفها آه، لان نعم.
جايز جدا الناس ما تحبش تشوف نعم انا بقول اللي يمكن على الشخص نعم.
مش على الكتاب لكن كويس انك انت بتستدرك عشان وفي كتاب بنت الشاطئ نساء النبي نعم ذكر نساء النبي كلهم اللي هم التسعه و- وذكر عائشه بالقصه ب- بكده يعني نعم اه فده ده شيء غريب قوي وعارف في في في, في يوم ما دخل بها امها جابتها منين؟
مهم.
لان في ناس بيقولوا لنا ايه؟ لا انتوا بتدركوا انتوا قولوا دلوقتي ست سنين بالس- بالايام بتاعت دلوقتي وتسع سنين لا ما تنسوش ان هي كانت في بيئه بدويه وكانت يافعه وناضجه ما تقيسوش بالمقاييس دلوقتي تسع سنوات يافعة وناضجة هم يعني اللي بي... اللي بيعترض بيقول كده مهم.
فبقول له طيب السيره النبويه تقول ان يوم دخلتها وهي عندها تسع سنين امها شالتها من على المرجيحه وجابتها له و- ومسحت له وشها بميه ووضعتها في حجره طيب يافعه امها هتشيلها مم.
وبعدين يذكر كتب السيرة أيضا أن النبي محمد وعائشة عبد الرحمن تذكر هذا بالتفصيل لأن عائشة كانت بتبص للجانب البشري للنبي محمد في علاقاته مع زوجاته مهم.
فبيقول كان بتقول كان بيجيب لها اللعب الصغيرة عشان خاطر تلعب بيها مم.
ويجيب لها البنات الصغيرين يلعبوا وياها ولما كانوا الحبش يلعبوا مبارزة بالحراب كان بيشيلها على كتافه عشان تتفرج فهتبقى يافعة وتتفرج مش قادرة تشوف
مم.
فده ده ما يثبت هذا طبعا يعني وضع بيقولوا لي ده كان شائع انا بكلم ناس في البلتوك لما بنقعد في الروم مهم.
فناس كتير بيردوا عليا بيقولوا لا ده كان شائع ومش عارف مين خد برضه بنت عندها سبع سنين ومش عارف ايه شائع اقول لهم ماشي شائع شائع وخطأ من الناس مم.
ولكن رسول من الله يصحح الخطأ ولا ينغمست فيه فكان بالأولى ان هو يعمل دي الكتب بتقول كده أنا- احنا ملناش دخل بحاجة نعم هي قراءتنا في الكتب هل لك من مثال آخر؟
اه مثال بقى انا بعتبره مثال صارخ بصراحة مم.
وهو مذكور في سورة الأحزاب بالذات زواجه من زينب بنت جحش مهم.
وزينب بنت جحش دي كانت زوجة ابنه بالتبني اللي اسمه زيد ابن حارثة وتحكي كتب السيرة وتحكي أيضا آه، سير أمهات المؤمنين تحكي عائشة عبد الرحمن أيضا في كتابها مهم.
ان النبي راح يزور ابنه زيد بن حارثه فالباب بتاع البيت بتاعها شعر فالهوى طير الشعر فرآها النبي محمد شبه عارية فشغل بها وعندما خرجت لتقابله سمعته يتمتم ويقول سبحان مقلب القلوب
مهم.
فلما جه زيد قالت له ان النبي كان موجود قال لها طب ما كانش ما دخلش ليه؟ قالت ده حصل كذا كذا وقال مقلب القلوب فراح له قال له اتريدها يا رسول الله؟ قال له امسك عليك زوجك ونزلت الايات بقى الغاء ان البنوه البنويه من الاسلام كليه عشان خاطر ما يبقاش يتجوز بنت ب- مرات ابنه بالتبني نعم الغاء البنويه وكل واحد يتسمى باسم ابوه مهم.
ونزلت آية تانية إنه يتجوزها. آه سورة في سورة الأحزاب إزاي أي.
أنت بتخفي مم.
ما وضعه الله فيك وفي البالتوك برضو بيقولوا لنا لا ده الله هو اللي حط ال- الحاجات دي في قلبه مم.
الله أيوة إحنا يعني هو الله هو اللي, اللي بيحط الشهوة ده الله بيقول لك من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه يبقى هنلبس ربنا تهمه يبقى قال له اشتهيها وشغل قلبه بيها ونزلت الآية وطلقت البت من جوزها واتجوزها و- ويعني الوضع يعني ال- هذه ما تقوله الكتب مم.
هذه نعم ما تقوله الكتب بس أنا بحط عليه علامة استفهام وبتمنى حد من العلماء المسلمين يوضحوا لنا برد منطقي ويريحوا مخنا ان لا ده كان كده علشان كده وعشان كده وعشان نعم.
كده ردود منطقيه شيء يسعدني نعم
اما بقى قصص زواجه من اخريات فشيء غريب
هل لديك أي قصص إيجابية؟
ايجابيه انه كويس يعني فيها نعم
بزواجه اه طبعا في في في علاقته بعائشه تحكي عائشه نعم اسرار اسرار علاقتها الخاصه مع النبي محمد انه ازاي كان بيلعب وياها ويداعبها وتداعبه وازاي كانوا بيستحموا في طشت واحد ويرموا بعض بالميه انا مش بقول عشان خاطر الضحك لكن دي حاجات مكتوبه في كتاب على اللي هي بشريه النبي نعم.
في علاقته مع مين في علاقته مع زوجاته واخد بال حضرتك ف يعني في علاقات آه، محبه كبيره يعني في نعم.
الناس. حتى نفسه لما آه، كان مرتبط بعائشه كتير قوي لدرجه ان الزوجات كلهم غاروا من الموقف مهم.
فقال لهم لا هي عائشه يعني دي بنت ابو بكر ما تنسوش مم.
طيب لكن انا مش ده قصدي بقى قصدي على قصص اخرى بمنتهى الصراحه بتحط علامات استفهام قد الاستوديو مهم.
مثلا كان لما بيشوف واحده حلوه فلازم تبقى بتاعته لدرجه انه كان في له واحد من الصحابه اسمه دحية الكلبي مهم.
وكانوا راجعين من غزوة ال- بني المصطلق نعم.
وفي غزوة بني المصطلق خدوا السبايا ووزعوها مهم.
فطلعت واحدة اسمها صفية بنت حيي مهم.
من نصيب دحية الكلبي نعم
فبعد ما خدها ومشي جوله ناس قالوا له ده- ده دحية ازاي تديها اه- اه- اه- ازاي صفية دي تروح لدحية مهم.
لا دي تليق بيك جميلة وأدهش جدا بصراحة كإنسان قارئ يعني نعم أدهش جدا إنه بدل ما يقول لهم لا عيب أصبحت من نصيبه وخلاص لا راح جابها من دحية ودخل عليها في نفس اليوم مهم.
اللي اتقتل فيها جوزها كانوا يهود بني المصطلق نعم وابوها وعمها واخوها يا ساتر
ولم تمضي مده العده الشرعيه لكن في نفس اليوم دي بتحط قدام عيني علامات استفهام كبيره قد يكون هناك سر انا لا افهمه يحل الموقف ولهذا اتمنى ان احدا من افاضل آه، المشايخ آه، يتعطف ويعلن ويبين ويطلعوا لنا كتب ويقولوا لنا او في التلفزيون او كده يقول لنا لا الكلام ده مش سليم يا ريت بنتمنى ان احنا نسمع الراي الاخر بكل مسر نفس الشيء يا عزيزي الفاضل تكرر مع واحده اسمها جوريه بنت الحارث مهم.
كانت من نصيب ثابت بن قيس كانت من نصيب ثابت ابن قيس نعم فهي ما عجبتها ما عجبهاش ثابت فقدرت تخلع وراحت لبيت الرسول شافتها عائشه واتكهربت ده كتب السيره بتقول كده مهم.
كتاب عيش عبد الرحمن بيقول كده اتكهربت وغارت منها لجمالها وقالت في نفسها لابد وانها تقع من الرسول مثل ما وقعت فيا يعني هيبهر بجمالها وقت كان مهم.
سمع كانت بتتردد انها تدخلها ولا ما تدخلهاش فسمع فطلع فقال لها ايه في ايه؟ قالت له انا وقعت من نصيب ثابت بن قيس وانا عايزاه ادفع له ويفكني. بس انا اسيره وما عنديش حاجه اتفك بيها. فقال لها ما تخافيش انا هفكك وانا هاخدك.
مهم.
وفكها وخدها قصة عجيبة يعني بتح- بتخلي للقارئ الكتب دي موجودة بس ما حدش بيقرأ مهم.
موجودة فلازم تظهر على ال... على ال... على الصورة لأن العقل لازم آه، يشوف آه، آه، يعني إيه اللي بيؤمن بيه وإيه اللي بيتبعه وإيه اللي بيعيشه قصة ثالثة آه، واحد برضو من الصحابة كانوا في غزوة فزارة فسبى بنت اسمها الفتاة الفزارية مش مذكور اسمها فقابله في السوق سمع عنها فقابله في السوق فقال له آه، آه، كيف حال الفزارية قال له صدقني يا رسول الله آه، فتاة جميلة وأنا لم أستطع أن أكشفها مهم.
قال له ارسلها لي قال له، كده.
جدع ما فهمش مم.
تاني يوم حصل نفس الشيء ارسلها لي ما فهمش ثالث يوم الواد تنبه فارسلها لي الفتاة الفزرية فالحاجات دي بتدي علامات استفهام كبيرة قوي عن مثل هذا التصرف طب هل ده يعني ممكن الناس تعمل كده او تقلد كده ده السؤال نعم شيء غريب ده زاد عن كده زاد عن كده بصراحة يعني حاجة غريبة يعني في سورة الأحزاب آه، الآية اللي بتقول وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي تهب نفسها للرسول وما هذا الاعتراض على هذا الكلام
أي تهب نفسها للرسول أن الكلمة بقى اللي أنا ما بحبش أقولها مه.
كذا أن كذا خالصة مه.
من دون المؤمنين مه.
لكي لا يكون عليه حرج أي امرأة مؤمنة تهب نفسها للرسول نعم حتى لو كانت متجوزة لا متجوزة طبعا لا
طب فين؟ فين الاستثناء في الآية؟ مش ممكن ما دي علامات الاستفهام الكبيرة مثلا واحدة منهم ميمونة فكان هو في مكة محرم وفي آخر يوم ماشية بالجمل وهو وملاته فجت رامية نفسها عليه وقالت له الجمل لك الجمل وما حمل يا رسول الله مه.
فأخذها ودخل بها مه.
عائشة قالت في هذه المناسبة ورددت أيضا أيام ما تزوج زينب بنت جحش لما نزلت الآية بزواجها قالت له لما نزلت الآية دي ونزلت الآية بزواجه من زينب مه.
فقالت له إيه ما أرى ربك إلا مسرعا في تحقيق هواك هوى بتنزل له آية مه.
كلمة كلمة كلمة كبيرة كبيرة.
نعم ما أرى ربك إلا مسرعا في تحقيق هواك فالأوضاع دي بتخلي الإنسان يفكر ليه العملية إزاي تيجي كده يعني نعم و... و... قرأت شيء عجيب في كتاب الطبقات لابن سعد مه.
شيء عجيب حديث يقول لك لم يمت العيشة بتقول لم يمت النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا وقد أحل له جميع النساء
يا ساتر طبقات لابن سعد مه.
جزء 8
هذا كتاب موجود آه هو تسع أجزاء ثامن جزء اسمه ايه مرة ثانية؟
الطبقات الكبرى لابن سعد مم. جزء 8 نعم ومتوفر متواجد ممكن الاطلاع عليه في من المكتبة.
قبل اي انسان الا اذا كان بقى يعني مره كنت بتكلم مع اخ صديق ليا في المواضيع دي فقال لي طب ما ادم ديت كتب موجوده في المكتبات المفروض ان هم يحطوا يافطه على الكتب دي ويقولوا ايه ممنوع البيع لمن يريد ان يفهم ما في هذه الكتب لكن اللي مش عايز يفهم اللي في الكتب ياخد ويشتري ويحطها في بيته نعم بركه كده لكن ممنوع بيعها لمن يريد ان يفهم طبعا وضع صعب مه.
يعني الكتب موجوده وفيها الحاجات ديت لكن انا عارف ان الغالبيه العظمى من الشعب لا يقرؤون وان قرأوا لا يفهمون وان فهموا يتجاهلون
سمعنا الكثير عن هذا الموضوع بالنسبة لموقف الإسلام خلال مدة الثلاث دقائق القادمة ماذا يقول السيد المسيح في هذا الأمر؟
السيد المسيح قال من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه مم.
ليه؟ تلوث فكره الداخلي الخطية مش بس الفعل مه.
الخطية في الفكر